القلب يرتحل وتحذو حذوه البقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجل يسير القلب يرتحل وتحذو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عجل
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله هو ده السؤال كيف حال قلوبكم مع الله قلبك وقضيتي في هذه الحياة في دعوتي هي قضية القلوب قصة القلوب هي قضيتي وهي شغلي وشاغلي وهي بثي وحزني وألمي وهمي هي عزي وفخري وعلمي وعملي هذه القضية قضية القلوب اللهم إني أسألك أن تصلح قلبي وقلوب هؤلاء الليلة اللهم إنا نسألك أن تصلح قلوبنا الليلة بدأنا سلسلة طويلة اسمها قصة القلوب أول القصة صاغو القلوب وحدثتكم عنه في هذا المسجد ميل القلب وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولي تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة تصغى يعني تميل تبدأ القصة بأن تميل القلوب ميل القلوب بسبب كثرة الكلام قاعد قدام التلفزيون عمال تشوف فلان وفلانة وعلان وعلانة يكلموك ويوهموك ويضحكوا عليك ويخدعوك ويشتغلوك ويلخبطوا دماغك ويشكلوك ويبوظوا فكرك ويفهموك غلط ان الشريعة مش وقتها دلوقتي وعايزين رئيس توافقي بقى يعني ربنا يدينا فرصة ان احنا نعمل رئيس اسلامي بيقول هحكمكم بشرع الله واحنا نقول لا ده مش وقته هتقول له ايه هتقول لربنا ايه يوم ما يقول لك انا مكنتك انك انت تعمل رئيس يحكمك بشرع الله وانت اخترت غيره هتقول له ايه هتقول له ايه حتى لو اكبر المشايخ في مصر قال لك كلام غير كده اوعى تصغى يصغى قلبك اليه يميل عديها الحتة دي ثم بعد صغو القلوب ميلها وانحرافها اذا مالت القلوب اسمك يا عم الحاج عشان انا هركز عليك النهاردة خليك صاحي اسمك ايه مدحت يا عم مدحت لتصغى الي تميل اذا القلوب مالت يا عم احمد لما القلوب تميل تروح في داهية تنحرف عشان كده تلاقي الفكر المنحرف اذا القلوب مالت انحرفت اذا انحرفت تاهت فبقى اسمه القلب الآثم القلب الايه الآثم اسمه ايه اه خليك معايا القلب الآثم قال سبحانه وتعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه شهادة الحق شهادة الحق يا عم الحاج يا ابو نضارة خلي بالك شهادة الحق انك تبقى مسلم حق تشهد بالحق المسلم صادق ولا كذاب صادق اللي يصدق في الكلام والمواعيد يبقى شهد بالحق واللي يكذب يبقى شهد للإسلام بالباطل مسلم كذاب هو ده القلب الآثم القلب الآثم ان المسلم يفي بالوعود اذا لقيت مسلم لا يفي بوعده يبقى ده قلبه آثم كتم الشهادة شهادة الحق للمسلم انه اذا قال صدق واذا قيل صدق شهادة الحق للمسلم اذا وعد اوفى واذا اؤتمن ادى الامانة فاذا اثم القلب زاغ احنا الحلقات ديت الحلقة رقم 11 زعم عمرو وان كان في رأيي هي رقم 20 الشاهد ايه ان الحلقة دي قلت ك- كلام الزوغان ده في 20 مرة قبل كده بس عشان خاطر شيخنا الشيخ هشام نقولها تاني ان لو الواد حسن الكهربائي بتاعنا ده كهربائي الدعوة الربانية آه قاعد كده دلوقتي مزنوق الزنقة دي فبيقول لي بعد اذنك بس هروح اشرب اقول له خد الكوبايه اشرب اقعد قلت طب بس هرجع لورا شويه عشان امدد رجل مدد رجلك اقعد هو مش عايز يمدد رجله ولا عايز يشرب عايز يزوغ وانا عمال احاوط عليه عشان ايه عشان ما يزوغش عارف يا اللي بتصور انت ربنا سبحانه وتعالى لما حد يحب يزوغ من ربنا ربنا يفتح له الباب يديله فرصة يزوغ قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم عايز تزوغ في ستين ستين ايه انا معرفش بس هي في ستين قال الله جل جلاله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا القلب السائغ قلنا من أسباب زوغان القلوب حب الراحة حب الراحة والبطالة والكسل بتزيغ القلوب قال الله جل جلاله لقد تاب الله على النبي صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم دي بغزوة العسرة كان بعضهم عايز يزوغ يقعد في البيت ما يخرجش ال- ال- الغزوة دي لأن الرسول غزاها في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا وعدوا كثيرا فالبطالة والكسل ربنا سماها زوغان القلب زوغانه مرتبط بزوغان البصر مش عندنا في بولاق بنقول فلان ده عينه زيغة ولا مش عندكم دي آه. اه فلان ده يا ابو عين زيغة اللي عينه زيغة قلبه زيغ قال الله وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا ها صرف الله قلوبهم لما القلب يزيغ عارف زوغان العين ها ابو عين زايغه عينيه عامله ازاي اهو لما يبقى قلبه زايغ يبقى كده يحصل له تشتت انحراف القلوب اللي هو اسمه صغو القلوب القلب الآثم القلب الزائغ القلب المشتت القلب بقى يتقطع واحنا قلنا دايما أن الموحد يعبد الله وحده اللهم اجعلنا من الموحدين اللهم اجعلنا أهل التوحيد اللهم إنا نسألك أن تحيينا على التوحيد وتتوفانا عليه وتحشرنا في وتحشرنا في زمرة أهله يحصل القلب الم... يحصل شتات للقلب القلب يتشتت ليه اللي ما يعبدش رب واحد لازم يعبد آلهة شتى لا يمكن أحد يترك عبادة الله توحيد الله ويعبد إلها آخر واحدا واحد لا هيبدأ لما يزوغ يروح فين هو لما كان بيزوغ المدرسة كان بيروح فين يا عم مدحت بيروح حتت كتير بقى غير المدرسة زوغ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له لما يتشتت القلب يعبد آلهة أخرى كثيرة قلب مشتت هم الدنيا وهم مراته وهم نسوان وهم شهواته وهم المنصب وهم الجاه وهم رضا الناس وهم وهم وهم يتشتت القلب فإذا تشتت القلب غرق القلب قال الله بل قلوبهم في غمرة بل قلوبهم في ايه غمرة غمرت تلاقي قلب غرقان في الهموم وقلب غرقان نكد والعياذ بالله وقلب غرقان شهوات وقلب غرقان كلام وقلب غرقان كل قلب غرقان فهمه فهذه القلوب الغريقة إذا غرقت لا ينقذها إلا الله هذه القلوب التي غرقت في بحار الدنيا وفي هموم الدنيا وفي نكد الدنيا وفي شهوات الدنيا وفي أهواء الدنيا هذه القلوب إذا غرقت ولم ينقذها الله اختنقت اسفكسيا الغرق فيكون القلب الغافل وده تالت درس في موضوع الغفلة غفلة القلب وقلنا ان القلب الغافل زي اللي غرقان الناس اللي قلوبها غرقانة في زماننا شوية صغيرين ولا كتير آه أكثر الناس غرقت قلوبهم ومع ذلك يلهثون خلف الدنيا آه عمرك شفت واحد يا عم زكريا الله يرحمنا ويرحم أبوك واحد غرقان في بحر أم شاف سمكة يجري وراها يصطادها وهو غرقان شاف شاف زخرفة وزينة في ال- في البحر قال لك اتفرج واستمتع اهو في ناس في زماننا كده غرقان وبيحاول يصطاد سمكة يا غلبان انقذ نفسك لكن لسه بيجري ورا واحدة لسه بيشتهي منصب لسه بيدور على قرشين لسه بيحلم ب انت غرقان شش. دور على فرصة للنجاة فإذا جسمت الغفلة على القلب رأيت المسكين ي- يزيد في غرق نفسه القلب الغافل أول خطر من أخطار الغفلة الغفلة عن الله قال الله واذكر ربك في نفسك تضرعا و وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين قلنا في موضوع الغرق يا إخوة ان اول سبيل للنجاة من الغرق احنا بنوصف المرض واسبابه وعلاجه فكنا بنتكلم بقى في العلاج علاج الغرق اول سبيل لعلاج الغرق الاشفاق على النفس الاشفاق على قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم مشفقين كنت بقول له يا عم الحاج أشفق على نفسك خلي نفسك يا عم الحاج تصعب عليك تصعب عليك نفسك قول والله ده أنا حالي يصعب أنا أعمل إيه أعمل إيه في الغلب اللي أنا عايش فيه أخرج الشارع نكت زحمة وقرف تسمع مزيكا وشتيمة تسمع سوء أخلاق وفتن النسوان العريانة والنصابين والكذابين والمنافقين أدخل البيت الولية والعيال يا ست ارحمينا الله يرحمك خلينا نساعد بعض لحد ما نوصل للجنة يا ولاد انا عايزكم تبقوا رحمة بيا مش عذاب عليا انا بقول لك اهو اشفق على نفسك قلت طب اروح فين اخلص من ده ولا من ده ولا من ده ولا من ده هم لقمة العيش الحلال ولا هم تربية العيال ولا هم الحفاظ على الزوجة ولا هم البعد عن الفتن والنجاة بالنفس ولا هم ان انا عايز اعبد ربنا شوية اقوم الليل واصوم النهار واصلي لي ركعتين واقرا لي ايتين واذكر لي تسبيحتين اعمل ايه يا رب اشفق على نفسك انا عايز نفسك تصعب عليك انك عايز تنجو وتدخل الجنة والفرص بقت نادرة وصعبة اشفق على نفسك دي البداية دي بداية النجاة إذا لم تنقذ نفسك بالإشفاق على نفسك يحصل إن قلبك يبقى غافل إذا حصل قلبك إنه غافل أول الغفلة الجهل بالله والنهاردة بقى هنقول لأن دي الحلقة الأخيرة في موضوع القلب الغافل إن السبب وعلاجه ضده الجهل بالله تأمل معي هذه الآية علاجها علاج الجهل بالله إيه واذكر ربك ها؟ في نفسك أنا عايزك تقفل بقك وتقول جواك لا إله إلا الله جواك من غير ما تنطق اتعلم ان قلبك ينطق القلب الميت ده احنا قلنا في علاج الغفلة يقظة القلب ان قلبك يصحى من النوم ابن القيم قال كان في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان ده اللي حاصل عندك ان قلبك نايم وعينيك عينيك مفتحة قاعد تجري وتروح وتيجي وتاكل وتشرب وتتكلم وتهيص وقلبك نايم قلنا في وصف هؤلاء قال الله وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم وهم في غفلة إنك دلوقتي حالا ربنا مطلع عليك شايف قلبك قضى فيك امرا سبحانه كل يوم هو في شأن يرفع ويضع يغني ويفقر يسعد ويشقي يا ترى ربنا قضى فيك ايه دلوقتي كل ساعة ربنا بيقضي فيك قضاء يا ترى ربنا كتب عليك ايه دلوقتي الغافل عن ربنا مش دريان شش. ربنا مش على باله هو مشغول بنفسه هروح فين هاجي منين هاكل ايه هعمل ايه هنام ازاي هكلم مين ها ها شش. في دوشة في دماغه ناسي ربنا ربنا بيقول لك واذكر ربك ها؟ في نفسك في نفسك تضرعا وخيفة كتير اليومين دول وانا ماشي في الشارع اقف واروح ماسكه من كتفه كده واقول له خاف من ربنا خاف من ربنا ايه اللي انت بتعمله ده خاف من ربنا وكأن الراجل كان في دنيا تانية نعم يا عم الشيخ أقول له خاف من ربنا حاضر بس كل واحد مننا محتاج الحركة دي إن حد يمسكه من كتفه كده ويهزه كده ويقول له إيه خاف من ربنا خاف من ربنا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ما تنساش ربنا عشان ما اطولش عليكم باختصار أن من أسباب الغفلة نسيان الآخرة عقوبة الجهل بالله نسوا الله فنسيهم نسيان الآخرة ينسى في الآخرة فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا اسمع الآية دي كده يا عم الحاج قال الله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون جزاكم الله خير أنا بحب الناس بتوع بلاء عشان مصحصحين معايا كده بحبكم أي أيوة والله الآية دي ترعب تزلزل تخوف إن الذين لا يرجون لقاءنا قل لي يا عم فؤاد فلتر أنت ترجو لقاء الله قال الله من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم يرجو لقاء الله يا دي اللي بتاكل ضوافرك انت يرجو لقاء الله يعني بيقول يا رب اموت يرجو لقاء الله يعني بيقول هقابلك امتى بقى يا رب نفسي اشوفك يرجو لقاء الله يعني بيقول الاخره امتى مش الجنازه اذا احتملوها ان كانت صالحه قالت "ها، قدموني قدموني ان كانت صالحه قال في القبر للملكين رب اقم الساعه صح ولا لا وان كانت غير ذلك قالت يا ويلها اين تذهبون بها قال رب لا تقم الساعه انت مين في الاثنين قدموني أقم الساعة ولا أنت غيرهم نفسك تموت إمتى إن الذين لا يرجون لقاءنا مش على باله انه يقابل ربنا ما بيحبش يقابل ربنا مش حابب مش نفسه مش مشتاق إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا احنا عايشين زي الفل كويس كده خالص الحمد لله رضا بنفطر ونتغدى ونتعشى وبننام عايزين ايه تاني بالدنيا آه. عايزين حاجة تاني من الدنيا انت هتسيبها امتى بقى خلاص وعد ان شاء الله مش هيحلقها تاني خلاص اللهم تب عليه وعلى كل عاصم مسلم يا رب ماشي يا عم مدحت مش هزنقك دلوقتي بس ليك زنقه جايه صلى على الرسول صلي زيد النبي صلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ال- الذين لا يرجون لقاء الله مش مشتاق يقابل ربنا رضوا بالحياة الدنيا هو راضي بالعيشة اللي هو عايشها في ناس بقى مش راضي بالعيشة دي عايز حاجة تاني من الدنيا عايز من الدنيا الفردوس الأعلى بالدنيا كل يوم بيعدي بينتهب به نهبة يصل بها إلى صحبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا ثلاثة واطمأنوا بها ورضوا بالحياة الدنيا ها قول ايه واطمأنوا بها قال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله شوف في ناس قلوبهم ما تطمنش ابدا الا بربنا تلاقيه خايف مرعوب قلقان ساعة ما تحط ايدك على قلبه كده وتقول له اذكر الله اذكر الله يسكن قلبه كان من من نصيحة سيدنا النبي صلى عليه شكت إليه إحدى زوجاته أن قلبها يدق احنا عندنا نقول أحيانا تلاقي واحد إيه قلبه بيرفرف يحس كده أن قلبه بيرفرف بنقولها كده في الفلاحين ها فالرسول قال لها ضعي يدك على صدرك وقولي ثلاثا الله ربي لا أشرك به شيئا بس ألا بذكر الله تطمئن القلوب يبقى هو كده ساعة ما تحط ايدك على قلبك تقول الله لا إله إلا الله الله ربي لا أشرك به شيئا ثلاث مرات يطمئن قلبك خلاص عشان كده بيقولوا في تفسير في قول الله عز وجل لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام واضمم إليك جناحك من الرهب ان لو دخلت على فرعون وعشان ما تتخضش وما تفزاش حط ايدك على قلبك واذكر الله ثلاثا يذهب ما تجد ما تخافش من حد لا تخف من سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني باق لا يزول ابدا يذكر في الاسرائيليات لا تصدق ولا تكذب أنك أنه لما فعل هذا موسى كان إذا دخل على فرعون كان فرعون يخاف من سيدنا موسى فيبول على نفسه كما يبول الحمار من شدة رهبة سيدنا موسى دي من أسباب قوة القلب الشاهد إيه إن التاني بيطمئن بالدنيا عنده قرشين شايلهم طول ما القرشين دول موجودين هو ايه مطمن يوم ما يتسرق ويجي له شلل نصفه تجي له جلطه اما الموحد وده اللي احنا بنسميه توحيد الرجاء في توحيد المحبه توحيد الخوف توحيد الرجاء توحيد الرجاء أنني أرجى بما عند الله مما في يدي أنا في إيدي ألف جنيه ولا 500 جنيه ولا 200 300 جنيه في إيدي أنا مطمن طول ما هم مركونين لا لا لا لا لا لا, لا. أنا مش مطمن لدول أنا مطمن آه لربنا واللي عند ربنا إنه مش هيخذلني ولا هيزنقني ولا هيضيعني دي قوة الرجاء في وجه الله ده اسمه توحيد الرجاء إذا كنت رجاؤك إنك أنت لما تزنق لا لا أنا أعرف لواء هيخدمنا يبقى رجاؤك في هذا اللواء شرك أنا إذا الزنقت لا عندي حتة أرض شايلها هتنفعنا وقت الزنقة تنفع العيال لما أموت هذا شرك الرجاء في مين بس توحيد الرجاء أن يكون رجاؤك في الله أقوى من كل رجاء أقوى من كل شيء لذلك قال هنا الله جل جلاله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا و اطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون طب علاج الحتة دي إيه عشان نخلص الليلة دي علاجها الزهد واحد بولائي أصيل يقول لي يا عم الشيخ والله أنت راجل غلبان قوي الزهد في إيه احنا حيلتنا حاجة نزهد فيها قال بيقول لي الزهد قال روح اتكلم عن الزهد في مصر الجديدة ولا في مدينة نصر مش هنا اتكلم عن الزهد عند الناس الأغنياء احنا هنزهد في بالعكس ده انتوا أهم ناس أكلمهم عن الزهد الزهد يا جماعة مش ان اللي بقى الواحد في ايده فلوس ويسيبها احنا عايزين نفهم بقى كلمة الزهد صح الزهد مش ان انا البس جلابية مرقعة واقعد في الحسين والسيدة اشحت الزهد مش ان انا اقعد بمساويك قدام باب الجامع وريحة لا الزهد هو حبس النفس عن الملذوذات وامساكها عن فضول الشهوات ومخالفة دواعي الهوى وترك ما لا يغني في الآخرة من الأشياء قضية في الزهد مش ان انا اسيب الفلوس مش في الزهد ان انا ابقى فقير لا في مختصر منهاج القاصدين قال ايه قال وكشف الغطاء في هذا قطع شغل القلب الزهد كده قطع شغل القلب بالدنيا قال وليس هذا للأغنياء فحسب فكم من غني لم يشغله غناه عن الله وكم من فقير شغله فقره عن الله وصلت ولا لسه هي دي الزهد ان كل حاجة تشغلك عن ربنا بالجزمة وديها اي حاجة تشغلك عن ربنا وياما ناس اغنياء عندهم ملايين وم- وبلايين ومش مشغول عن ربنا مشغول بربنا ليل ونهار وياما ناس مش لاقي ياكل ومشغول عن ربنا يبقى مين اللي محتاج للزهد في الاثنين دول بقى المشغول المشغول لذلك سيدنا آه، داود وسيدنا سليمان ربنا اداهم قال له رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ربنا اداله كل حاجة وقال له هذا عطاؤنا ها فامنن ها أو أمسك بغير حساب لما عافى باطنه من شهودها من شهود هذه الدنيا ابن القيم بيقول كلام حلو قوي انا عايزكم تسمعوه كده وانا عارف ان انا اول ما ابص في الورق بتروحوا سرحانين على- ما تسرحش ركز معايا واسمع الكلام بتاع ابن القيم ده لان مهم جدا ان انا اقوله هنا الليله دي قال الزهد اربعه اقسام واحد فرض على كل مسلم وهو الزهد في الحرام كنت بقرا النهارده جمله رائعه لل- للرفعي في وحي القلم بيقول ايه ان زوجتك حلالك وكل نساء الدنيا بعدها مصائب وبلايا عليك يبقى كل امرأة في الدنيا بلوى ومصيبة وقنبلة موقوتة إذا قربت منها تنفجر فيك تضيعك يبقى الواجب عليك الفرد أن تزهد في كل نساء الدنيا إلا امرأتك وصلت زهد وانتوا عارف يا ابني الزهد يعني ايه واحد زهد في حاجة يعني ايه غير راغب فيها يبقى دي قضيتك ان مش انت بتقاوم نفسك انك ما بتبصش تعمل كده لا او انت لاقي نفسك مالكش نفس حد غير هو ده فلوس الناس فلوسك حلالك فلوس الناس تزهد فيها وهكذا الزهد الثاني زهد مستحب وهو الزهد في المباح يعني ايه يعني انا النهارده اقدر اروح اكل في مش عارف اتعشى ب 500 جنيه واقدر اتعشى بربع جنيه لا مش ربع جنيه بشويه بكام رغيف بشيلن وحته جبنه ب 50 قرش ب 75 بجنيه لا بجنيه كويس بجنيه انا قلت لكم قبل كده ان انا رحت لناس فقراء غلابه اللهم كن في عون فقراء المسلمين اللهم وسع ارزاق المسلمين بالحلال اللهم اطعم المسلمين والله رايت امراه مسنه بعد الستين وهي صائمه يوم الاثنين او الخميس مش فاكر كان يوم صايمه سنه مستحبه يعني صايمه صيام نفل وشايله نص رغيف وعليه حته جبنه ونص خياره ايه دول يا حاجه قالت هفطر بيهم فالشاهد ايه ممكن واحد ي- يتعشى بجنيه وممكن واحد يتعشى بألف جنيه صح ولا لا انا معايا ألف جنيه الحمد لله ربنا يوسع علينا وعليكم بالحلال يا رب بس مش هتعشى بألف جنيه يبقى ده الزهد مش ح... لو اتعشيت بألف جنيه مش حرام لكن سأزهد في هذا هتعشى من ابو 15 جنيه هو ده الزهد في المباح ان ممكن البس جلابيه ب 3 4000 جنيه وممكن البس جلابيه ب 50 60 جنيه الزهد في المباحات ان ممكن اعمل قصر ب 10 مليون جنيه مش حرام وممكن اعمل بيت ب 200 ب 100000 ولا ب 50 ولا ب هو ده الزهد في المباح المباح كل شيء عندك مباح حلال فهو مباح كل شيء حلال فهو مباح لكن انت تزهد في الحلال وتقتصر على جزء من الدنيا فلا تتنعم بالترف وإنما بالمباح فهذا هو نوع ثاني من الزهد الزهد الثالث احنا قلنا أربع أنواع النوع الأولاني الزهد في الحرام والزهد الثاني الزهد في المباح الزهد الثالث هو الزهد أن تترك الدنيا من قلبك وهي في يدك كحال الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز كحال سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عثمان بن عفان سيدنا عبد الرحمن بن عوف هؤلاء الأكابر كانت الدنيا في أيديهم وكانوا يملكون سيدنا عثمان لما اشترى أو جاءته آه تجارة دفع له فيها ملايين هو عنده فلوس كتير بس مش شايف الفلوس دي مثلتها مثال قبل كده يا إخوة إن عارفين لما يبقى واحد جاي في صناديق هدايا اللي كانت بتيجي في الأفلام دي ها صناديق هدايا وشايل صناديق الهدايا معدية دماغه فمخليه هو مش شايف قدامه اهو كده اللي شايل الدنيا في قلبه مغمية عينيه مش شايف قدامه لكن اللي رميها ورا ظهره الدنيا يبقى شايف عشان كده قالوا الزهد البراءة من رؤية الملك البراءة من رؤية ايه الملك قال سبحانه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أن رآه استغنى لما تشوف نفسك غني تطغى أما تشوف نفسك ملك الواحد لو شاف نفسه آه، يملك أي حاجة أي حاجة هذ- رؤية الملك هذه تعمي عينه عن الموت شايف نفسه مالك فالزهد ألا يرى نفسه مالكا بوجه من الوجوه إزاي هي جملة احفظها مني تقدر تحفظ الجملة دي احفظها واديك جنيه ابن القيم قال ايه قال أنت مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف قولها وخد جنيه أنت مملوك زي ما بقول كده لو راجل اشترى واحد وقعدوا على الخزنة بيع واشتري النهاردة والآخر اديني الفلوس باع في يوم بمئة ألف جنيه هل الراجل اللي قاعد على الخزنة ده يملك مئة ألف جنيه مش فلوسه ولا فلوس أبوه دي فلوس صاحب الملك ومن صاحب الملك قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم الفلوس فلوس مين عشان كده بقول آخر جنيه في جيبك ده مش بتاعك بدليل انك لو مت النهاردة هنقلبك هنطلع كل اللي في جيوبك مش هتدفن بجنيه واحد ولا شيلن كل اللي معاك هناخده لان ده بتاع ربنا مش بتاعك ربنا اللي يأمر فيه بقى تدو ده النص وده التلت وده التمن وده الربع فلذلك بنقول ايه ان الزهد الثالث البراءة من رؤية الملك انك ما تشوفش نفسك مالك الشقة اللي انت شاريها ولا ساكن فيها دي شقة مين دي من ربنا سبحانه وتعالى وأما الزهد الرابع الزهد في نفسك اسمع الحتة دي لوجه الله وعايز الشيخ هشام يقوم يقعد جنبي انا اهو ويشرحها بقى قال فالزهد صرف الرغبة إلى الله وتعلق الهمة به والاشتغال به عن كل شيء يشغل عنه ليتولى هو حسم هذه الأسباب عنك قيل لبعض المشايخ أيها الشيخ بأي شيء تدفع إبليس إذا قصدك بالوسوسة فقال الشيخ أنا لا أعرف إبليس قال أنا لا أعرف إبليس فأحتاج إلى دفعه نحن قوم صرفنا هممنا إلى الله فكفانا ما دونه أقول تاني تدفع كام لا ما هي مش حلوة صلاة النبي بتاعتكم دي عشان أقول تاني ده كلام كبير كلام غالي والله قال ايه فالزهد صرف الرغبة إليه إلى مين الله وتعلق الهمة به والاشتغال به عن كل شيء والاشتغال به عن كل شيء يشغل عنه ليتولى هو قل لا إله إلا الله ليتولى هو حسم هذه الأسباب عنك حسمها قطعها وصرفها قيل لبعض المشايخ أيها الشيخ بأي شيء تدفع إبليس إذا قصدك بالوسوسة قال أنا لا أعرف إبليس أنا لا أعرف إبليس فأحتاج إلى دفعه نحن قوم صرفنا هممنا إلى الله فكفانا ما دونه كما قال الشاعر تسترت عن دهري بظل جناحه فعيني ترى دهري وليس يراني فلو تسأل الأيام ما اسمي ما درت وأين مكاني ما عرفنا مكاني هي دي كل قضية الزهد في حاجة واحدة انك ما تبقاش بتتعامل الا مع ربنا بتصلي له جل جلاله زي ما قلت كده في موضوع علاج الغفلة واحنا في موضوع علاج الغفلة برضه ان الرسول سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن فلما تصلي اقرأ كده إذا جاء نصر الله والفتح وانت حاسس ان محدش في الكون بيسمعك الا الله ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن وانت بتتغنى بالقرآن حاسس مش الناس دي كلها بتصلي وراك انت حاسس اللي بيسمعك مين بس بس لما اروح اشتغل انا حاسس ان انا بشتغل لله يا رب لولا انك قلت هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا وكلوا من رزقه لولا انك قلت فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض أنا مش هخرج من الجامع أنت اللي قلت لي امشي أنا همشي وأنا هدور والرزاق أنت ارزقني وأنا راضي جوعني وأنا راضي ضيعني وأنا راضي غير أن عافيتك هي أوسع لي أعطني واسترني قل له يا رب ما تكلنيش لحد من خلقك انا مش عايز حد لا تجعل بيني وبينك في رزقي احدا سواك اديني انت انا عايز اخد منك سددني وجهني علمني حبني وكلني استرني يسر لي خد بايدي اهديني دلني طمني اتعامل معاه مباشرة من غير ما تلتفت لحد غيره لا بعينك ولا بعقلك ولا بقلبك هي دي القضية قضية ان الزهد في نفسك وهو اصعب الاقسام واشقها واكثر الناس لم يصلوا اليه ولم يلجوه فان الانسان يسهل عليه الزهد في الحرام لسوء مغبته وقبح ثمرته وحمايه لدينه وصيانه لايمانه وايثارا للذه والنعيم على العذاب وانفه من مشاركه الفساق والفجره وحميه من ان يستاثر لعدوه ويسهل عليه الزهد في المكروهات وفضول المباحات في المكروهات وفضول المباحات علمه بما يفوته بإيثارها من اللذة والسرور الدائم والنعيم المقيم ويسهل عليه الزهد في الدنيا معرفته بالآخرة وأما الزهد في النفس فهو ذبحها بغير سكين وهو نوعان الزهد في النفس احدهما وسيله وبدايه وهو ان تميتها فاكرين زمان سنة تسعين تحديدا كان لنا ثلاث أشرطة بعنوان كيف تقتل نفسك الأمارة بالسوء آه، اللي هو اسمه خمس طلقات من مدفع العبودية ان الانسان فعلا يتخلص من نفسه الامارة يا جماعة انا مش عايز اطول انا بحبكم في ممكن تدوني كمان شوية وقت استنوا انتوا اللي جنبية انا عايز الناس اللي ورا ادوني وقت شوية طيب صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم لو انهم مش مشجعين قوي لكن هنتكلم برضه شويه صغيرين على طول ان شاء الله نخلص بس عايز اقول ايه ان النفس دي سبب كل بلاء وشر نفسك الاماره بالسوء نفسك الاماره بالسوء اللي هي خلت اول جريمه قتل تقع على ظهر الارض لما قتل قابيل هابيل قال فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله في حضور نبي حصل الشرك بسبب النفس قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي نفسك هي اللي تخليك بتشرك نفسك هي اللي تخليك بتزني نفسك اللي تخليك بتسرق نفسك اللي بتخليك تنام عن صلاة الفجر وما تقومش نفسك اللي تخليك تفطر يوم الصيام نفسك اللي تخلي شهوة النفس ازاي نتخلص من النفس خمس طلقات من مدفع العبودية واحد عدم رؤية النفس يقول لك فلان ده شايف نفسه قوي معروفة دي ما تشوفش نفسك خليك غلبان مالكش نفس انت مين ولا حاجة اتنين ذم النفس ذم نفسك زي ما قلنا سيدنا عبد الله بن مسعود لما يقول لو علمتم من نفسي ما أعلم لضربتموني بالنعال طب لما سيدنا عبد الله بن مسعود يقول كده انت تقول ايه قول يا عم السني شايف نفسك قوي اليومين دول مش عارف ليه شايف نفسك على اسم الله هي دي سيدنا عبد الله بن مسعود يقول لو تعلمون من نفسي ما اعلم لا ضربتموني بالنعال امال انت عايز تتضرب بايه بالنار نفسك الاماره بالسوء ذم نفسك كده ذم نفسك ذم النفس محمد بن واسع بيقول لو أنا للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إلي ده ذم النفس بيذم نفسه الراجل بيذم نفسه ها لما ي- يقول آه، غيره آه، سيدنا سفيان الثوري يقول إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف أمال إحنا إذا ذكر الصالحون نعمل إيه نعمل ايه ايوب السختياني يقول اذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل الشعب يقول اذا ذكر الصالحون فلست منهم لما الكبار دول بيذم نفسه كده قول عن نفسك حاجه قول قول قول عن نفسك انت إيه- انت ايه بالنسبه للناس الكبار دول ذم نفسك يبقى نمرة واحد عدم رؤية النفس اتنين ذم النفس ثلاثة سوء الظن بالنفس ال- إيه، اما نيجي نتكلم النهاردة يقولك الحمد لله انا بقالي سنتين ثلاثة ومن يوم ما التزمت ما بضيعش صلاة الفجر ما تفرحش قوي كده هي لله هو قبل سوء الظن بالنفس سيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا عبد الله بن مسعود الثلاثة بيقولوا لو أعلم أن الله قبل مني خطوة واحدة كان أحب إلي من الدنيا وما فيها ده اللي اسمه سوء الظن بالنفس سيدنا علي وسيدنا عثمان مش ضامنين ان ربنا يبقى قبل منهم خطوة انت ربنا قبل منك ايه الكام عمرة اللي انت عملتهم قبلهم الحجة اللي انت عملتها قبلها الكام سنة اللي انت بتصليهم قبلهم الله اعلم ما تضمنش فاسي الظن بنفسك قول يقبل مننا اذا كان مش ضامن ابن مسعود اذا كان سيدنا النبي بيقول اني وانا رسول الله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم ما تطمنش قوي كده شكلك مطمن ليه سيدنا عمر بن الخطاب قاعد يقول له أسماني لك رسول الله يعني في المنافقين وانت مطمن انك مش منافق لو انا قلت لك يا منافق دلوقتي تزعل مني وتغضب عليا وتقول لي انت ايش عرفك انت بقى تحكم على الناس طب انا اسف حقك علي بس انت مطمن انك مش منافق يعني امال سيدنا عمر ما كانش مطمن ليه يبقى عشان تقضي على نفسك الأمارة واحد ما تشوفش نفسك اتنين ذم نفسك تلاتة سوء الظن بالنفس أربعة ذل النفس لله الذل اللهم اجعلنا أذل خلقك لك وأعز خلقك بك اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك واجعلنا أغنى خلقك بك نفسي واحد السلف قال جئت ربي من الأبواب كلها فوجدت عليها زحاما فلما أتيت باب الذل لم أجد عليه أحد الأمة ذلت للطغاة والظلمة وكان أمين شرطة واحد مخبر في أمن الدولة يذل بلد الله لا يعدهم وينتقم من الظالمين منهم النهاردة لما أنفقت الأمة الذل لغير الله ما بقاش فيها ذل لله تقدر تقول لي موطن ذل ظهر فيه ذلك لله قول لي فين حسيت كده انك ذليل شوف لما رفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قاب قوسين أو أدنى قال فرأيت جبريل منطرحا كأنه حلس بالي سيدنا جبريل اللي هو له 600 ايه ها؟ جناح كل جناح يسد انت متصور 600 جناح يعني انت كل بتشوف كل حاجة بجناحين اتنين كمل ال 600 كده ساعة ما صعد بقى واقترب ودنا عمل ايه عارف الحصيرة القديمة المهرية اللي مرمية على الأرض حلس البالي عمرك اترميت الرمية دي بين ايدين ربنا يا عم زكريا قمت بالليل كده قبل الفجر بساعة ورحت مكفي على وشك وقلت له سيدي ومولاي وإلهي عبيدك بفنائك مسيكينك بفنائك العبد المذنب الفقير بفن- بفنائك هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك إن شئت سحقتها بقدرك غير أنك أرأف بي من نفسي وأحلم علي من أمي أرجوك فلا تقطع عني رجاءك أظهرت ذلك لله مرة كده وبان انك عبد ذليل لله مش متكبر ولا معجب ولا مغرور الخمسة وهي الأخيرة سياسة النفس نفوسنا طغت واستأسدت علينا من كتر شهوات الأنفس اللي بنسارع فيها عشان أرجعها لربنا محتاجة واحدة واحدة باللين وبالرفق سياسة النفس اضحك على نفسك وبات الليلة دي في الجامع اضحك على نفسك وبات الليلة دي بالمصحف في المصحف راودها اضحك عليها وسايسها سايس نفسك عشان توصل بها للجنة كنا بنتكلم في خطب الجمعة خطب بعنوان عملية قلب مفتوح كان أحد إخواننا عمل عملية قلب مفتوح اللهم اشفه واشف مرضى المسلمين فقلنا نتكلم عن القلب الإيماني بقى إذا اتعملت له عملية قلب مفتوح قالوا العملية دي إنه بيغيروا الشرايين خلي بالك ها بيغيروا الشرايين ف قالوا إن أهم شريان يتغير الغ- الشريان اللي بيغذي القلب نفسه قلت يا سلام يعني القلب مش بيضخ الدم لجميع الاعضاء قالوا اه بيضخ الدم لجميع الاعضاء قلت لهم امال ايه الشريان بتاع القلب ده قالوا ما هو يعني عشان يغذي كل الاعضاء لازم القلب يغذي نفسه سبحان الله يبقى لازم قلبك عشان أعضائك كلها تشتغل لازم قلبك يغذيها وإذا كان قلبك لازم يغذيها يبقى لازم قلبك هو يغذي إيه يغذي نفسه أغذيه شوف ربنا قال إيه ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا الله ومن يقترف حسنة اعمل حسنة يا عم لسه بقول للواد ده يا ابني انت بقالك كام سنة معانا دلوقتي ما عملتش الشبر ربنا بيقول ومن تقرب مني شبرا تقربت منه زرع كل ده مش عارف تعمل شبر شبر عشان ربنا يقرب لك زراع سايس نفسك يبقى الأولانية أن تميتها ألا ترى نفسك ذم النفس سوء الظن بالنفس ذل النفس سياسة النفس إذا ماتت نفسك تقدمها قربان لربنا بعد ما تذبحها تذبحها لله وثمة فرق بين من تقبل قربانه ومن رد عليه قربانه فبقاؤها معك دليل على أنها لم تقبل دليل قبولها ان يبقى تلاقي مالكش نفس مالكش نفس ايه الدليل على ان مالكش نفس الا يبقى لها عندك من القدر شيء فلا تغضب لها ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنتقم لها قد سبلت عرضها ليوم فقرها وفاقتها فهي أهون عندك من أن تنتصر لها أو أن تنتقم لها أو أن تجيبها إذا دعتك أو تكرمها إذا عصتك أو تغضب لها إذا ذمت بل هي عندك أخس مما قيل فيها قال له يا مرائي قال له سبحان الله من أدراك باسمي أول رجل يعرف اسمي قال له أنت كذاب فحمل من الأرض فوضع على رأسي وكيع وقال زد وكيع بذنوبه زد وكيع بذنوبه أنا استاهل أراد أن يقتله الحجاج سعيد بن جبير قال إن كنت ظالما لي فالذي سلطك علي ليس بظالم أنا اللي استاهل أنا اللي جبت ده كله لنفسي هو كده حد النهاردة يعمل لك حاجة حاضر على راسي أنا اللي استاهل هي دي الأولانية التانية بقى وهذه آخر عقبة يشرف منها على منازل المقربين ويخلص روحه من سجون المحن والبلاء وأسر الشهوات فتتعلق النفس بربها ومعبودها ومولاها الحق فيا قرة عينها ويا لنعيمها وسرورها بقربها من الله ويا بهجتها بالخلاص من عدوها ويا فرحتها وقرة عينها حين يصير أمرها إلى مولاها ووليها ومالك أمرها ومتولي مصالحها هي دي كنا بنقول في مغاليق القلوب ومفاتيح القلوب إنما مغاليق القلوب الحزن على الدنيا تلاقي الإنسان الحزين على الدنيا إن هو شايف إن في ناس عندها الدنيا وهي ما تستاهلش وهو يستاهل ومش صايل فيبتلى بالحزن قلبه مقفول لا بيقبل خير ولا بيطلع منه خير من مفاتيح القلوب الفرح بالله الفرح بالله لما تبقى فرحان فرحان بربنا انا فرحان بربنا فرحان بربنا يبقى مفيش اي حاجه تاني تزعلني ازعل ليه وانا معايا ربنا احزن ليه وانا معايا ربنا ناقصني ايه وانا معايا ربنا بحلم بايه وانا معايا ربنا نفسي في ايه وانا معايا ربنا في ايه يفرحنا اكتر من كده مفيش النوع الثاني ان يبذلها لله جمله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة أنا بحافظ على نفسي عشان أديها لربنا أسلمها بحيث لا يستبقي منها شيئا البتة بل يزهد فيها زهد قدر خسيس من ماله قد تعلقت رغبة محبوبه به ربنا بيقول لك اديني نفسك اديها له اديها له سلم السلعة قبل أن تفسد في يدك واديها له وانت م... اديها له وانت مش باصص فيها اديها له وانت زاهد فيها زي ما يكون واحد عنده ملايين ونيجي نقول له ادينا جنيه يصعب عليك جنيه هي دي لما ربنا يطلب منك نفسك ها اديها له واديها له وانت مسامح اوعى تديها له وانت حريص عليها وباصص لها ونفسك فيها زهد المحب الصادق في نفسه قد خرج عنها وسلمها لربه فهو يبذلها له دائما ويتعرض منه بقبولها كل مراتب الزهد اللي فاتت عشان توصل للنقطة دي يبقى علاج الغفلة انك انت ما يبقاش معاك نفس ده اخر كلام تبقى نفسك سلمتها لربنا اذا لقيت حد زقك كده وانت تقول اه يبقى لسه معاك نفسك لو لقيت حد اعتدى عليك وانت لا يبقى معاك نفسك لكن اللي يعتدي عليا اصلا انا نفسي ما بقتش بتاعتي انا سلمتها لمين وهو يدافع عن نفسي بقى ما هي معاه بتاعته ملكه مش انا اللي هدافع عنه ولا انا اللي هجري عليه هو ربنا جل جلاله قد تكفل بها اخوتي و انا احبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن احنا قلنا ان نمرة واحد الجهل بالله نمرة اتنين لا لسه لسه لسه نمرة اتنين نسيان الآخرة والكلام بقى في علاج نسيان الآخرة الزهد ثلاثة صحبة السوء اللهم اجمعنا على الصالحين من عبادك في الدنيا والآخرة قال الله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينزغنك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فلا تقعد اوعى تقعد مع الظالمين اوعى تشارك الظالمين اوعى تقعد تتابع برامج الظالمين اوعى تشاهد الظالمين اوعى ربنا قال لك كده وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم أخيرا من أسباب هذه الغفلة الاغترار بالحسنات اوعى تقول أنا أحسن من غيري اوعى تقول انا كده كويس احنا كنا فين وبقينا فين قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اخوتي العلاج واحد رغبه صادقه في العلاج اثنين الاستعانه بالله وصدق اللجوء اليه ثلاثة معرفة بالداء والدواء اعرف داءك ودواءه ايه أربعة الصبر على العلاج وتجرع المرارة بحب الله إخوتي أنا أحبكم في الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين ولا تخرجنا من بيتك هذا في ساعتنا هذه إلا وقد غفرت لنا أجمعين ووقيتنا شر نفوسنا وشر الشيطان وشركه وشر شياطين الإنس والجن وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله
وتحلو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجزي وشوقي مسرع عاجزي